أخبار أيام الأولى 21 احنا هنقرأ صمويل الثاني 24 وهنبص بس على الثانية كده وسط الكلام وعاد فحمى غضب الرب على إسرائيل فأهاج عليهم داود قائلا امضي واحصي إسرائيل ويهوذا فقال الملك ليؤاب رئيس الجيش الذي عنده طف في جميع أسباط إسرائيل من دان إلى بئر سبع وعدوا الشعب فاعلم فأعلم عدد الشعب فقال يؤاب للملك ليزد الرب إلهك الشعب أمثالهم مئة ضعف وعين سيد الملك ناظرتان ولكن لماذا يصر سيد الملك بهذا الأمر فاشتد كلام الملك على يؤاب وعلى رؤساء الجيش فخرج يؤاب ورؤساء الجيش من عند الملك ليعدوا الشعب أي إسرائيل فعبروا الأردن ونزلوا في عروعير عن يمين المدينة التي في وسط وادي جاد واتجاه يعزيز حتت جغرافية بقى مش هندخل فيها وأتوا إلى جلعاد وإلى أرض تحتيم إلى حتشي ثم أتوا إلى دان يعني ثم استداروا إلى صيدون ثم أتوا إلى حصن صور وجميع مدن الحويين والكنعانيين ثم خربوا خرجوا إلى جنوب يهوذا إلى بئر سبع وطافوا كل الأرض وجاءوا في نهاية تسعة أشهر وعشرين يوم لأورشليم فدفع يؤاب جملة عدد الشعب إلى الملك فكان إسرائيل ثمانمائة ألف رجل ذي بأس مستل السيف ورجال يهوذا خمسمائة ألف رجل وضرب داود قلبه بعدما عد الشعب قلبه ضربه تاني نشوف ايه الحكاية دي اولا ايه الغلط في التصرف ده ليه يعني كون داود يعد شعبه ايه المشكلة يعني في الغالب هيبقى فيها احساس كده بقى عاوز يشوف عظمته وصلت لقد ايه احساس بقى انا معايا كام واحد بقى انا تبعي كام واحد طبعا بيعدوا الرجاله لان هم دول قوه اسرائيل في الرجال مستلي السيف يعني بتوع الحرب وطبعا كل راجل ليه اسرته فهم بيعد بيعدوا من خلال الرجاله الادلتس بس اللي هم الكبار اللي ينفعوا يحاربوا ويعتبروهم عائلات فطلعوا كانوا يهوذا يتعدوا لوحدهم لأن دول أهل داود 500 ألف راجل وإسرائيل كله 800 ألف راجل يعني مملكة إسرائيل ساعتها كرجالة بس بقت ألف كام مليون 300 ألف راجل غير أسرهم عدد ضخم يعني إسرائيل النهاردة ما تجيبش 2 مليون لكن يعني كان عدد ضخم في وقتها وكانوا مملكة قوية لكن الغلطة دي كانت غلطة كبيرة قدام ربنا واعتبرها غلطة كبيرة هنا بقى لما يعرضها الكتاب بيقول حاجة غريبة قوي حمى غضب الرب على إسرائيل فأهاج داود امضي واحصي إسرائيل ويهوذا يعني هو مين اللي هيج داود ربنا طب خلاص يبقى مش غلطان بقى داود اقراها في أخبار أيام عشان نفهمها صح أخبار أيام 21 ووقف الشيطان ضد إسرائيل وأغوى داود ليحصي إسرائيل يبقى في صمويل قال ان ربنا غضب على الشعب فهيج عليهم داود عشان يقع في الخطية دي عشان يجازي الشعب وفي اخبار الايام قال ان داود ان الشيطان اغوى داود أغوى ليحصي اسرائيل عشان ربنا يغضب عليهم ساعات احنا لما نقع في خطية واحد يقول ربنا ليه سابني اغلط كان ممكن يمنعني واحد يقول الشيطان أغواني فأحيانا احنا ننسب المواضيع دي مرة لربنا ومرة للشيطان مع انه الفرق كبير قوي بين الشيطان وبين ربنا الشيطان لما يغوي الواحد يغويه عشان يأذيه يوقعه في الخطية ويضيعه لكن ربنا يسمح بالتجارب لكن عمره ما يجرب بالشرور يعني ايه يعني ما يزقش الإنسان على الغلط لكن ممكن يسيبه يقع فاهمين الفرق ربنا ما يزقش الواحد فينا على الغلط لأن الله غير مجرب بالشرور ولا يجرب أحد بالشرور ربنا مش بتاع شر عشان يقول لك اسرق لكن لو حبيت تسرق والشيطان حط في ودانك تسرق ربنا يمكن يمنعك وممكن ما يمنعكش ساعات يسيبك عشان لما تقع في الغلط ترجع وتتوب وتعرف ان الغلط مر فعشان كده تلاحظوا ان هنا الكتاب ذكر الخطية دي منسوبة مرة للشيطان من غواية الشيطان ومنسوبة indirectly يعني ربنا انه اهاج داود عليهم وطلع ان الغرض مش تأديب داود فالنصين يقول ايه لو تاخدوا بالكم حمى غضب الرب على اسرائيل فاهاج عليهم داود والنص الثاني يقول وقف الشيطان ضد اسرائيل واغوى داود اتاري الحقيقة المرة دي التأديب مش لداود يعني داود غلط لكن ربنا كان عاوز يأدب الشعب فاستغل خطأ داود لكي يؤدب الشعب احيانا ما تكونش الرسالة ليه هو لوحده تكون الرسالة دي للي حواليه تكون رسالة تأديب للي حواليه القصة دي بتحصل كتير وانا بشوفها كتير لانه هو الخطأ خطأ داود وداود هيستفيد اكيد من الخطأ ده ومن التوبة دي لكن ربنا استغل هذا الخطأ لكي يؤدب الشعب لأن الشعب كان بدأ ينحرف فحتى أخطأنا بيستغلها الرب لخلاص النفوس يعني حتى الخطايا اللي بنقع فيها بتبقى جزء من خطة ربنا في خلاص نفسنا وخلاص اللي حواليه تصوروا كده حاجة عجيبة قوي الواحد ساعات يرجع يقول دي كانت غلطة وحشة قوي في حياتي لكن العجيب انها جابت بركات حتى ان بعض القديسين تجاسروا قالوا ما معناه كتر خير ادم اللي لخبط الدنيا لانه من غير غلطته ما كانش المسيح تجسد وتأنس وفدانا وشفنا الصليب وشفنا العز ده كله طبعا ما يقصدوش يعني يمدحوا ادم لكن يقولوا حتى خطية ادم استغلها الله بعمل عجيب وعملت لنا قصة الخلاص كله فالجميل في تدبير الله أن حتى أخطأنا يستغلها لصالحنا وممكن يجربنا لا لأنفسنا فقط بل لذوينا ومن حولنا يعني أحيانا تتجرب أو تقع في تجربة أو أزمة ما تكونش ليك لوحدك تكون ليك وللي حواليك وربنا يستخدمها لخلاصك والخلاص اللي حواليك وأحيانا تغلط ويبقى التأديب للي حواليك لأن ربنا عاوز يأدب اللي حواليك من خلالك هي حكمته عجيبة ما نقدرش نعرف طرق الرب ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء لكن لا يقل أحد إذا جرب أني أجرب من قبل الله لأن الله غير مجرب بالشرور ولا يجرب أحد بالشرور لما بتعمل غلط ما تقولش ربنا زقني على الغلط لا ما تقولهاش كده قول أنا اللي وقعت بسبب شهواتي لكن ممكن تقول ربنا سمح ان انا اغلط داود جرب قبل كده في قصة ان ربنا يمنعه من الخطأ في قصة ابي جايل كان في ليلة في يوم وهو هربان مع رجالته وقت ما كان هربان من شاول كان في منطقة بيحرس كل خير شعب اليهود في المنطقة دي وكان في واحد اسمه نابال نابال ده كان انسان غني وكان احمق كان عنيد وعنيف وطبقة وفظ الطباع وما عرفش حاجة يعني ما, ما, ما عندوش أخلاق فنبال ده كان عامل زي مولد كده واحتفال وبيذبح ذبايح وداود طبعا عايش على خير الناس اللي حواليه لأنه هارب هو والشلة اللي معاه فبعت لنبال ده قال له ما معناه احنا بقالنا سنة معاك بنرعى خيرك والغنم بتاعك وما سيبناش حد من اللصوص يسرق حاجة لأن دول كانوا بيشتغلوا زي باليومية كده آه زي security للمنطقة كلها بس دول قطاع طرق فيعني آه بياخدوا كده في في المناسبات ياخدوا من الخير اللي بيحصل فداود بعت وقال له يعني ايه افتكرنا فقام نبال قال كلام وحش قوي وقال ايه يعني شوية الناس اللي وشتمهم يعني ورجعوا المرس اللي بعتهم داود بالأخبار قالوا له نبال بيقول عليك كذا وكذا وبيقول وكل واحد هربان من سيده هيجي يشحت فداود للأسف وقتها برضو ضعف وقال لكل واحد يشيل سيفه إن ما كنتش هسيب له يعني ما معناه مش هسيب له كلب في بيته عايش الليلة دي قالها التعبير ده بالظبط يعني دمه حامي خالص وكان ناوي يخلص عليهم كلهم في الوقت ده راحوا العبيد لمرات نبال مرات نبال كانت انسانة حكيمة اسمها ابيجايل فعرفت طبعا ان العملة اللي عملها جوزها السوداء دي هتضيع الدنيا فراحت بسرعة قالت للعبيد جهزوا هدايا واطلعوا قبل داود وهو جاي وقولوا له الهدايا دي من مرات نبال وهي جاية ورانا تقابلك وأول ما قربت عليه سجدت للأرض مع أنها مرات الغني و... وقالت له كلام في منتهى الحكمة قالت له ما معناه خايفة يجي يوم وتندم انك سفكت دم ليس من اجل الرب انت يعني ايدك نقية ولم تحارب ابدا لاجل نفسك انت كل حروبك حروب للرب يعني انت بتشتغل بتاع ربنا عمرك ما انتقمت لنفسك فانت الليلة دي لو عملت العملة دي هيجي اليوم اللي تقول هتبقى نقطة سودة في حياتك لانك انتقمت لنفسك ولم تحارب حروب الرب وبعدين نبال ده انسان غير حكيم ما يستاهلش انك يعني اه اه توسخ صفحتك البيضة النقية بالغلطة دي وفي نفس الوقت ربنا احنا كلنا عارفين ان ربنا هيوقفك ملك ويعظمك وهيبقى كل الحاجات دي صغيرة وقالت له كلام جميل وكلام حكيم فقال لها مبارك الرب اللي بعتك ليا وقال لها مبارك الرب الذي منع يدي عن اتيان الشر فهو نسب هنا ايه ان ربنا منعه من الغلط فداود من كتر محبته في ربنا وعلاقته بربنا كان احيانا يكتشف ان ربنا يبقى هو هيغلط وربنا يعطله عن الغلط وممكن تجربوا انتوا الحاجات دي تبقى ساعات غضبان وبتاع ويمكن تغلط وبعدين ربنا يعطلك عن الغلط انا بسمعها في اعترافات ناس كتير يقول يعني ببقى ناوي اغلط والاقي ربنا بيعطلني اقول له ده عشان بيحبك كتر ما بيحبك مش عاوزك تتبهدل في اللخبطه لكن في اي مراحل اخرى او في احداث اخرى ساعات ربنا يسيبنا نغلط هذه حكمته بقى ما ابعد احكامه عن الفحص ليه مره يعطلك عن الغلط وليه مره يسيبك تقع ده بقى هو بيربينا بقى هو اللي عارف يعمل ايه ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرق عن الاستقصاء المرة دي ساب داود يغلط ساب داود يغلط عشان هيستغلها لتأديب وتأديب الشعب نرجع تاني لصمويل التاني 24 عشان نفهم القصة مشيت ازاي العجيب ان يؤاب اللي قلبه طبعا مش زي قلب داود هو اللي بقى ينبه داود يقول له ما بلاش ملهاش لازمة الحكاية دي يعني هم كلهم عارفين انه ربنا ما يحبش الحركة دي ما يحبش ان الواحد يعتز بمجده و و ويفتخر بامكانياته فقالها له بطريقة لطيفة الحقيقة يؤاب قال له ليزد الرب إلهك الشعب أمثالهم 100 ضعف وعين سيد الملك نظر يعني ربنا هيديك طولة العمر وتشوفهم 100 ضعف لكن هنعد ليه بدل ربنا ما طلبش نعد نعد ليه خلي بالكم هنا ربنا ما طلبش لو ربنا طلب ما تبقاش خطية طبعا لكن هنا ربنا ما طلبش ف... فده معناه ان هنا في شهوة غلط اتحركت في قلب داود ولكن لماذا حتى يؤب بيبكته بطريقة لطيفة يقول له لماذا يصر سيدي الملك بهذا الامر عاوز ينبهه انه هذا الامر ما يصحش يكون موضوع مصر انت كل مسرتك بربنا ورضاه وخيره وبركته طب ايه اللي يخليك تعد وما تعدش داود اثر ولكن ضرب داود قلبه بعدما عدى الشعب لما عدى الشعب قلبه وجعه عارف انه غلط مع ان لسه محدش بكته خلي بالكم برضو الانسان اللي قريب من ربنا احيانا قلبه يلومه قبل ما يسمع اللوم من حد خلي بالكم الحتة دي كل ما الواحد يزداد اقتراب من الله قلبه يضربه بسرعة زي ما شفناه طبعا هو هنا ضربه متأخر بعد تسع شهور وقت شاول ضربه في ساعتها لما قطع طرف جبة شاول هنا بعد تسع شهور لما عدوا الشعب حس انه عمل حاجة غلط احيانا قلبنا يبقى بطيء في التبكيت يعني نغلط الغلطة ونقاوح ونفضل عليها كتير وفين لما نكتشف انه لا ما كانش تصرف صح اللي انا عملته فقال داود للرب لقد اخطأت جدا فيما فعلت خلي بالكوا داود ملك عجوز اعظم ملك في زمنه شعبه اكبر شعب شاف كل العز من ربنا وقف في موقف كبير قوي دلوقتي يعني بقى ضخ بقى عظيم جدا لكن عمره ما استكتر يقول لربنا قد اخطأت جدا لآخر يوم في حياته يعرف يعترف بالخطأ شاول بقى لما كان في سنه ما كانش بيغلط يعني ما كانش بيشوف غلطاته خالص بسبب كبريائه احيانا احيانا سامحوني يعني انتوا كلكم احبائي احيانا الواحد لما يكبر في السن يستكتر يعترف بالخطأ احيانا كده احيانا بتكون الشيخوخة معطلة للتوبة بحكم يعني انا كبير يعني لكن هنا داود العجوز لم يخجل ابدا ان يعترف بالخطية ويقول قد اخطأت جدا فيما فعلت والان يا رب اذل اسم عبدك لاني انحمقت جدا انا كنت احمق جدا في الحركة دي ولما قام داود صباحا كان كلام الرب الى جاد النبي رائي داود قائلا الرأي اللي هو النبي آه الذي يرى يعني رؤيا وهنا تلاحظوا ان داود له اباء روحيين بالرغم من ان هو شخص روحي جدا وقديس عظيم لكن ناثان النبي بيوبخه احيانا وبيرشده احيانا في موضوع بيت ربنا جاد النبي هنا هو اللي هيجي يرشده يعني داود النبي بالرغم من تقواه لم يترفع عن التلمذة كان له مرشدين روحيين كان له أباء روحيين كانت ناسان النبي أب اعترافه وهنا جاد النبي هيطلع له أب اعتراف فبيقول كان كلام الرب لجاد النبي رأي داود قائلا اذهب وقل لداود هكذا قال الرب ثلاثة أنا عارض عليك فاختار لنفسك واحدا منها فأفعله بك ربنا قال له اختار عقاب من ثلاثة ودي حتى غريبة جدا من نوعها ان ربنا يخير واحد يقول له ها اختار لك عقاب من ثلاث ساعات احنا نعملها مع اولادنا يعني ربنا بيعملها معانا اتى جاد الى داود واخبره وقال له اتأتي عليك سبع سنين جوع في ارضك ام تهرب ثلاثة اشهر امام اعدائك وهم يتبعونك ام يكون ثلاثة ايام وباء في ارضك يا عيني ثلاث علقات اصعب من بعض يا سبع سنين جوع في الارض يا ثلاث شهور هروب من الأعداء يعني هزيمة وهروب يا ثلاث أيام وباء فالآن أعرف وانظر ماذا أرد جوابا على مرسلي مرسلي قال له اختار لأن ربنا مستني تقول ايه ليه ربنا عمل كده ليه ربنا بيخيره في العقاب بيقول له يلا فكر كويس واحسب وانا هرجع اقول لربنا واللي انت هتختاره هيعمله ده يعني متهم ايه اللي هيختار ال ال العقوبة بتاعته ده هي فيها نوع من الدالة يعني هو ما فرضش عليه العقاب هو عاوز يقول له برضه انت حبيبي لكن لازم تختار لك عقاب لانه من يحب الرب ايه يؤدبه فبرضه اختار بس انت اختار التأديب انت كبرت هسيبك انت تختار نشوف هو فكر ازاي فقال داود لجاد قد ضاق بي الامر جدا قال له انا محتار جدا وانا متضايق جدا وانا غلطان مية في المية فلنسقط في يد الرب لان مراحمه كثيرة ولا اسقط في يد انسان شوفوا بقى العشم الحلو قال له بص شوف الحال اللي فيه اقع في ايد ربنا ولا اعصي في ايد بشر لان ربنا ارحم من الناس المعنى ده جميل قوي ربنا ارحم من الناس فبيقول له اقع في يد الرب ولا أقع في يد إنسان اللي هو قصد بيه الثلاث أيام الوباء ليه الوباء ده مرض الناس مش هي اللي بتحارب فيه ربنا اللي هيرفعه سبع سنين جوع هتبقى هيضطروا يشحتوا من الناس ويدوروا على أكل بره وهتبقى خيبة تقيلة ووقت طويل وسيقع في يد الناس ليه لأنه مضطر يشوف حل عند الناس لو ثلاث شهور هروب من الأعداء برضو أقع في يد الله ولا أقع في يد الناس الأعداء ما بيرحموش لكن الوباء كمرض يمكن هتبقى رحمة ربنا هي ال ال ال يعني من ربنا بقى دي حاجة من ربنا ما فيهاش العنصر البشري فهو اختار المرض أو الوباء ده على كل الشعب تاخدوا بالكم ان الثلاث عقوبات مش في داوود الثلاثة لمين في الشعب ليه لأنه من البداية القصة أساسها تأديب الشعب لأن واحد كان ممكن يقول إيه كان سامحه بقى وخلاص دي غلطة يعني على الماشية إيه يعني عدي يعني وبتاع خلاص يقول له أخطأت وخلاص ده وقت بالشبع والزنا قال له الرب نقل عنك خطيتك يعني هنا يقعد كده أتاري ربنا عاوز يأدب الشعب ربنا له غرض لكن ما كانش يمكن لو أدب الشعب من غير سبب كان الشعب يقعد بقى يتذمر ويقول ربنا بيعمل كده ليه زي ما احنا ساعات نزعل من ربنا ونتخانق معاه طب ما تراجع ما يمكن صفحتك مليانة أخطاء تكون تستاهل أكتر من العقوبات دي فهنا الثلاث تأديبات دول أساسا للشعب من خلال داود طبعا هو هيؤدب معاهم لأنه في بداية القصة يقول حمى غضب الرب على إسرائيل فأهاج عليهم داود فجعل الرب وبأ في إسرائيل من الصباح إلى المعاد فمات من الشعب من دان إلى بئر سبع سبعون ألف رجل أنا طبعا ما أعتقدش أن داود كان متوقع الحجم ده والمأساة دي لكن ده كان عقاب ربنا للشعب لأنه كان الشعب ابتدى ينحرف فالوباء كل سبعين ألف واحد في يوم واحد وبسط الملاك يده على أورشليم ليهلكها يعني إيه الوباء طايح عارفين الملاك المهلك وقت إسرائيل لما كان يمشي وكل الأبكار بيت بيت يصوتوا وكان بس البيت اللي عليه دم ما يقدرش يدخله نفس الفكر في ملاك مهلك كده داخل شغال بي بيشيل على طول فندم الرب عن الشر هنشوف ازاي وقال للملاك المهلك المهلك الشعب كفى الآن رد يدك وكان ملاك الرب عند بيدر أرون اليبوسي فكلم داود الرب عندما رأى الملاك الضارب الشعب وقال ها أنا أخطأت وأنا أذنبت وأما هؤلاء الخراف فماذا فعلوا فلتكن يدك علي وعلى بيت أبي دي حتة قلب داود دي بقى هو داود شاف الشعب بيموت ما بقاش مستحمل قال له يا رب أنا اللي غلطت اضربني أنا وأنا وبيت أبويا بس ما تجيش على العيال دي هؤلاء الخراف ماذا فعلوا هو طبعا ما يعرفش انه القصة كلها عشان هم اللي وحشين لكن داود كراعي داود كمسؤول عن الشعب كان متألم جدا للي بيحصل في الشعب فبيقول له حط ايدك علي انا وعلى بيت ابي ولا تسيبش الخراف دي يحصل لها حاجة الراعي الصالح ايه يبذل نفسه عن الخراف فداود كان راعي صالح فكان عمال يبكي قدام ربنا يقول له ها انا اخطأت وانا اذنبت وأما هؤلاء الخراف فماذا فعلوا فلتكن يدك علي وعلى بيت أبي نقلب على أخبار عشان أشوف أقول لكم إيه اللي خلى الملاك يقف إيه اللي وقف الملاك لأنها مذكورة في الأخبار أكتر فيقول هنا إيه عدد سبع أخبار واحد وعشرين سبعة وقبح في عيناي الله هذا الأمر فضرب إسرائيل فقال داود لله لقد أخطأت جدا حيث عملت هذا الأمر والآن أذل اسم عبدك لأني سفهت جدا فكلم الرب جاد رائد داود وقال اذهب وكلم داود قائلا هكذا قال الرب ثلاثة أنا عارض عليك اختار لنفسك واحد منها فأفعله بيك فجاء داود جاد إلى داود وقال له هكذا قال الرب اقبل لنفسك إما ثلاث سنين جوع أو ثلاث أشهر هلاك أمام مضايقيك وسيف أعدائك يدركك أو ثلاث أيام يكون فيها سيف الرب ووبأ في الأرض وملاك الرب يعثو في كل تخوم إسرائيل فانظر الآن ماذا أرد جوابا لمرسلي فقال داود لجاد قد ضاق بي الأمر جدا دعني أسقط في يد الرب لأن مراحمه كثيرة جدا ولا أسقط في يد إنسان فجعل الرب وبأ في إسرائيل فسقط من إسرائيل سبعون ألف رجل وأرسل الله ملاكا على أورشليم لإهلاكها وفيما هو يهلك رأى الرب فندم على الشر وقال الملاك المهلك كفى الآن رد يدك وكان ملاك الرب واقفا عند بيضر أرنان اليبوسي ورفع داود عينيه فرأى ملاك الرب واقفا بين الأرض والسماء وسيف مسلول بيده وممدود على أورشليم فسقط داود والشيوخ على وجوههم مكتسين بالمسوح وقال داود لله ألست أنا هو الذي أمر بإحصاء الشعب وأنا هو الذي أخطأ وأساء وأما هؤلاء الخراف فماذا عملوا أيها الرب إلهي لتكن يدك علي وعلى بيت أبي لا على شعبك لضربهم هي دي اللي وقفت الملاك أن داود تذلل أمام الله وقال له اضربني أنا ما تضربش الناس دول أنا اللي مسؤول عنهم أنا السبب أنا اللي أمرت بإحصاء الشعب وهو مش عارف أن ربنا عاوز يقدم الشعب آه هنا مهم أن الواحد يعرف كيف يتذلل أمام الله لكي يرفع الله التجارب أحيانا ربنا يسمح بشوية تأديبات يكون الغرض منها بدل ما داود قلبه ينتفخ ويعد الشعب يتكسر ويتذل ويلبس المسوح ويقول له يا رب هات ايدك علي انا وعلى بيت ابي اما هؤلاء الخراف فماذا فعلوا آه طبعا هم بيعتبرهم خرفان ما بيغلطوش زي ما احنا في طقس الكنيسة الكاهن المفروض يبقى شبه الراعي الصالح يقول له آه ليس بسبب خطاياي الخاصة ونجاسات قلبي تمنع شعبك ودايما يقول آه خطاياي وجهالات شعبك يعني يعتبر ان الكاهن يغلط ويخطئ يخطئ لكن الشعب ان كان بيغلط يبقى عن جهل فينسب الخطية عن جهل للشعب ولكن تبقى الخطية كبيرة للراعي لأنه هو المفروض يبقى عارف فجاء جاد إلى في ذلك اليوم إلى داود وقال له اصعد وأقم للرب مذبحا في بيدر أرون اليابوسي الوباء وقف عند قرية معينة فقيرة بسيطة ساذجة ما كانش حد يتوقع أبدا كان داخل على أورشليم بقى هيشيل كل الألفات فصعد داود حسب كلام جاد كما أمره الرب فتطلع أرون ورأى الملك وعبيده يقبلون إليه فخرج أرون أرون ده راجل فلاح بسيط في الحقل بتاعه وقف الملاك وبطل يكمل بسبب شفاعة داود ولأن ربنا صعب عليه الناس وسجد للملك على وجهه إلى الأرض وقال أرون لماذا جاء سيد الملك إلى عبده كأنه مش دريان الراجل ده الطيب فقال داود لا أشتري منك البيدر قال أنا هشتري منك الحتة دي الأرض دي كي أبني مذبحا للرب فتكف الضرب عن الشعب شوفوا الذبيحة قد كده بتشيل خطايا الذبيحة غالية عند ربنا جدا فجاد قال لداود روح اعمل مذبح وارفع ذبيحة لربنا عشان الملاك المهلك يقف ملاش حل تاني هو واقف بس انت عشان تضمن انه يقف عن ان يهلك المدة ما يزحفش ارفع ذبيحة فقال أرون لداود فليأخذه سيد الملك كانوا يحبوا داود وقتها قوي فقال له طب ما تاخد الحقل قال له انا جاي اشتري منك قال له تشتري ده ايه خد الحقل هيغلى عليك فليأخذ سيد الملك ويصعد ما يحسن في عينيه انظر البقر للمحرقة والنوارج وأدوات البقر حطبا قال له انت تشتري ايه البقرتين اللي عندي خدهم اذبحهم وان كان النورك ده قطعه خشب واحرق بيه يعني يعني كلنا في ده وفدا الشعب وأدوات البقر حطبا الكل دفعه أرون الملك إلى الملك فقال أرون للملك الرب إلهك يرضى عنك لما لقى الملك قد كده مكسور بقى أرون الفلاح البسيط هو اللي بيشجع داود يقول له ايه ربنا يرضى عليك عارفين الموقف ده ما اعرفش تعرفهموه في الطقس ولا لا الكاهن في اخر القداس ينسكب متذللا لازم يسجد ويقول حتة خطاياي الخاصة ونجاسات قلبي ولما يخلص الحتة اللي كلها تنهد دي الشماس اللي واقف جنبه يعمل زي الفلاح أرون ده يقول له خلصت حقا ومع روحك أيضا يعني هو اللي يشجعه يقول له طب شد حيلك يعني وقف على حيلك وكمل القداس خلاص ربنا هيرضى عنك بس كمل واخدين بالكم آآ آآ زي عارفين ايه في وقت المسيح له المجد في جسيماني تتقال كلمة غريبة جدا ظهر ملاك الرب ليقويه ملاك ايه اللي هيقوي المسيح واخدين بالكم لكن من اتباع المسيح له المجد انه يعني لما الملائكة شافته مكسور كده ويتمهد ويتذلل طبعا حسب تأملات القديسين ظهروا يقولوا له لك القوة يقويه هنا يعطيه القوة او يقول له انت فيك كل القوة لكن هنا شماس بيقوم بدور الملاك اللي بيقوي الكاهن اللي شايل شيلة الشعب وجهالات الشعب وخطاياه وخطايا الشعب وداخل على الأقداس شغلانة كبيرة قوي فالملاك لازم اللي جنبه يقول له يرفع الصليب كده يقول له خلصت حقا ما تخافش شد حيلك ربنا هيسامحك بس كمل فهو ده المعنى اللي هنا فهنا أرون نفسه بيقول للملك داود المكسور الرب إلهك يرضى عنك فقال الملك لأرون لا بل أشتري منك بثمن طبعا داود يعني ذمته كويسة كان ممكن ياخد طبعا البتاع ببلاش الراجل قال له خد الحقل وخد النورج وخد البقر وخد كل حاجة قال له لا انا هرفع ذبيحة بلاش خلي بالكم الحتة دي برضه من قلب داود ما يرفعش ذبيحة ببلاش لازم يتعب في اعداد الذبيحة لازم يتكلف تاخدوا بالكم احنا في اعداد الذبيحة نقول اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم كل اللي تعبوا اعطيهم كلهم الاجر السماوي فهنا بيقول له لا اشتري منك بثمن ولا اصعد للرب الهي محرقات مجانيه برضو المعنى ده حلو في ناس تحب تصعد للرب محرقات مجانية يعني ايه يعني ما يتعبوش مع ربنا يعني يحبوا يقدموا ال- العبادة او الصلاة او المحرقة او الذبيحة من غير ما يتكلفوا من غير ما يقفوا من غير ما يصحوا بدري من غير ما ي- يصوموا من غير ما يتعبوا من غير ما يدفعوا عشور محرقات مجانية قالوا لا أنا مش بتاع المحرقات المجانية أقل حاجة اشتريه بتمن فاشترى داود البيضة والبقر بخمسين شقل من الفضة وبنى داود هناك مذبحا للرب وأصعد محرقات ذبائح سلامة واستجاب الرب من أجل الأرض فكفت الضربة عن إسرائيل القصة دي من القصص العجيبة اللي تورينا أنه ربنا بيستخدم الرعاة أحيانا حتى في تأديب الشعب ودي حاجة عجيبة قوي ان ممكن راعي يخطئ خطأ غير مقصود ويتوب عنه وربنا يسمح بده كله لانه عاوز يشد على الشعب شوي عاوز ي- يأدب الشعب شوي لكن في الاخر اذا بدال الراعي ده او داود النبي امين مع ربنا سيقبل توبته والحكاية تمشي كويس قوي هنا نكتشف حاجتين في قلب داود حلوين اولا انه ما بيستكترش يقول اخطأت جدا وانحمقت جدا مهما كبر هو ش- يعرف يعترف بخطأه ساعات بقابل ناس صدقوني بالذات في المشاكل الزوجية يعني لا يمكن لما السماء تنطبق على الارض يعترف ان هم غلطانين طب ما خلاص الشيطان بيفرح بيهم قوي دول اللي ما يعرفش يقول انا غلطان ده صعب جدا يدخل السماء ده الكلمة دي بتدخل السم لازم الواحد يقول أخطأت إلى الرب لازم يعرف يقولها إن, إن لم إن قلنا أننا لم نخطئ نجعله كاذبا وكلمته ليست فينا ولكننا اعترفنا بخطايانا هو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اسم الحاجة التانية الجميلة في داود أنه لما شاف الناس متضررة قال له يا رب حط كل اللي انت عاوزه فيا وفي بيت أبي أما خرافك هؤلاء فماذا فعلوا هو عارف ان الشعب منحرف وفهم ان التأديب ليهم لكن عمال يدافع عنهم قدام ربنا يشفع فيهم كراعي ويرفع اخطائهم على كتفه ويقول له يا رب انا اللي استاهل مش هم في ناس من قساوة قلبها لما تشوف مشكلة عند الناس تقول يستاهلوا القلب النقي عكس كده لما يشوف مشكلة عند الناس يقول له يا رب حطها فيا وشيل عنهم زيح عنهم حتى لو حطيتها فيا انا ده القلب النقي قلب داود ربنا يعدينا شوية من قلب داود